الصدق وجما لي حب الله مجالسنا وإلى الجنة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين الظالمون دايما بيفكروا بطريقة واحدة وهي انه يتنعم ويسعد ويرتفع ويغتني ويقوى فهو عايز يقوى ولا يمرض عايز يصح فلا يمرض ويقوى فلا يضعف ويسيطر ولا يسيطر عليه ويغتني ولا يفتقر ويتفادى كل ما يستطيع أن يتفاداه حتى ولو بخياله حتى ولو بأمانيه الظالمون مهما كانت الحقائق قدامهم لا يرونها لو, لو كانت الحقائق وضوح الشمس في وضح الظهيرة لا يمكن يصدق ولا يمكن يؤمن عشان كده هو دايما خايف من المجهول دايما خايف من المجهول المجهول ده اللي هو ايه المجهول انه يفقد سلطانه يفقد ثرواته يفقد قواته يفقد آه قدراته المسألة مسألة كبيرة ومهما شرحناها مش هيجي شرح أبدا مثل هذه الأحداث التي نمر بها الآن في عالمنا وأمتنا الإسلامية خاصة الحقيقة يا إخواني كل الظالمين بيجتهدوا أن هم يعوضوا أنفسهم يعوضوا بالضاد من باب التعويض عن معية الله عز وجل هم مش عايزين يعتمدوا على الله ليه؟ لأنهم عدوه ولأنهم عصوه وبالتالي مش هيقدروا يدعوه ويسألوه وده مخليهم بيعتمدوا على نفسهم ولما اعتمدوا على نفسهم ضلت خطوتهم وشردت بهم خيالتهم وأوهمهم وانحرفت بهم طرقهم وكلهم الله إلى أنفسهم قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون نسوا الله فنسيهم ولما ربنا ينسى حد والعياذ بالله عز وجل أولا ينسيه نفسه فينسى مصالحه ما يعملهاش وينسى الأضرار اللي بتضره فيعملها وبعد كده يتصور ان ضره منفعة ومنفعته مضرة طب احنا بنقول الكلام ده كله ليه بنقول الكلام ده كله لان عندنا الملوك والرؤساء القادة الذين ظلموا المسلمين ومصوا دماءهم واخذوا ثرواتهم وشوهوا صور الناس الابرياء هم دول هم دول رؤوس الفساد في الأرض جمعوا أموال وبنوا قصور ولكن في النهاية ذهبت هذه الأموال سدى وضاعت هذه القصور من بين أيديهم ومن بعد القصور سكنوا سجونا كالقبور ومن, ومن بعد الذهب والفضة فأصبح الناس عنهم منفضة المسألة المسألة مسألة عظيمة وفعلا كما كما قال القائل فعلا ياما كان فيها ممالك وزي ما قلت لكم هذه الفقرة أساسية ومعانا و... و بتذكرنا بهؤلاء الناس علشان نبدأ مع واحد واحد فيهم نشوف احنا انتهينا لإيه المرة اللي فاتت ونكمل هذه المرة في آثار الممالك الهالكة والظالمين الذين أخذوا أخذ عزيز مقتدر وتعالوا نشوف أول فقرة معانا آه، الفقرة الأساسية معانا في هذه الحلقة تفضل أستاذ محمد
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا جاله يوم هلكه مهما نوره طال ظهوره جاي للعب دنيا حالك إلا وجهه كلها يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره ليل الدنيا حالك جاي ليل عالدنيا ضلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جاي له ليل اسود وحاك يا مكان فيها وياما من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك مالية دنيا ومالك إلا وجهه كل هالك
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
سبحان الله العظيم آه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أحبابي آه، كل واحد جمع فلوس من حرام هتضره دنيا وآخرة مش هتنفعه كل واحد بنى قصر بدماء الأبرياء وبفلوس الشعوب هيكون القصر ده عليه في يوم من الأيام سجن وهيسيبه ويهجره وهيصبح صاحبه مطاردا لا يملك من أمر نفسه شيئا الحقيقة اللي لازم يعرفها كل واحد عايز ياخد حق حد أو أنه يظلم شعب أو أنه يضطهد بريء لازم يعرف أن كل اللي بيخطط له هيفشل ولازم يعرف ان كل الفلوس اللي بيجمعها هتبقى سبب تعاسته ولازم يعرف ان القصور اللي بناها هتبقى في يوم من الايام مكان مهجور كل القصور هتصبح مكان مهجور لذلك احنا نقينا انتقينا هذا العنوان كم تركوا من جنات وعيون فتلك بيوتهم لم تسكن من بعدهم بنوها وكان كل ركن فيها بيؤملوا يتمنوا انه يستمتعوا فيه عايزين يعملوا مكان كبير علشان يستقبل الضيوف الكتير عايزين يعملوا حديقة عشان يتمشوا فيها عايزين يعملوا حمام سباحة عشان يسبحوا ويرطبوا على أنفسهم عايزين يعملوا آه، نخل من كل النواحي وعايزين يعملوا مناظر وإضاءة كل حاجة منتقاة بعناية ولكن في النهاية في النهاية سيتركوها إن لم يكن في الدنيا ب... بإذلال بإذلال وقصم وطرد سيكون بالموت فإما تتركهم قصورهم وإما يتركونها بالموت فيذهبون إلى قبورهم تعالوا نشوف أول قصر النهاردة معانا تركه صاحبه وهو قصر جمال مبارك واحد من قصور جمال مبارك قصر كده متواضع بي- بيقولوا انه متكلف 38 مليون دولار تعالوا نشوف منظر القصر عشان نعرف الناس دي كانت بتفكر ازاي وكانوا بيستخدموا الفلوس في ايه فلوس المساكين والضعفاء والمستضعفين اتفضلوا معايا هو ده القصر من فوق زي ما حضراتكم شايفين في كل دور في حمام سباحه ودي لقطه خارجيه للقصر آه، شوف القصر وادي لقطه داخليه حمام سباحه في النص وشوفوا جلسه على آه، نجيله ادي الديكور الداخلي طبعا التماثيل والتحف
يا مكان شوفوا المنظر حمامات سباحة في كل ناحية إلا وجهه بحيث الإنسان لما يبقى موجود فوق أو تحت وكده اتمنى إنه يسبح بينزل على طول يعوم الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملك شوفوا التحف إلا وشوفوا المناظر شوفوا الأبواب مهما نوره طال زهوره جاي للعالم وأدي المنظر مرة أخرى أخرى
تحف فنية في المباني وفي القصور كلها دي طبعا الجلسة المظللة كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين خلاص كل ده سيرثه أناس آخرون شوف المنظر شوف كمان المنظر هو بيطل على بحر وادي آه، الأنتريه دي بس ودي غرفة النوم طبعا جاي للعالم 38 مليون دولار يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جايله ليل اسود وحاج يا مكان فيها وياما من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك مالية دنيا ومالك
هذه القصور شوفوا لا تجد الآن من يسكنها وأصبحت في عداد في عداد الأملاك الحكومية آه، احنا عندنا على فكرة قصور كتير جدا والمفروض إن ال- ان هذه الحلقة كانت مخصصة آه، لبعض الظالمين لكن الحقيقة أنا فضلت إن إحنا نجيب قصورهم وما يملكون فإحنا الضعفاء والفقراء كتير مش لاقي شقة في مساكن شعبية وكتير مش لاقيين مأوى وكتير بيوتهم من غير أسقف واحنا لينا حلقات بإذن الله عز وجل هنبدأها من المرة القادمة نجيب منها فقرات اسمها المنسيون اسمها المنسيون احنا رحنا بفضل الله سبحانه وتعالى رحنا بلاد الصعيد رحنا سوهاج رحنا قنا رحنا آه، آه، أسوان ورحنا في أماكن أماكن غريبة وعجيبة الناس كانت بتاكل حاجات أعجب من العجب و... و... ياكلوا إيه؟ ياكلوا جبنة آه، بمش ب... بتاع- لقيت الدود بيجري احنا بس للأسف ما عرفناش نطلع لكم لقطات النهاردة لكن هنجيبها لكم المرة الجاية إن شاء الله والله إيه ده؟ لقيت ده دود منه فيه ده دود منه فيه احنا ناكل قبل ما ياكلنا قلت لها مين اللي قال لك كده؟ قالت لي احنا مش لاقيين ناكل غير كده مش لاقيين ناكل غير كده فين دول ومحدش اشتكاهم قابلت واحدة تانية ست بيتها على شريط القطر تخيلوا القطر رايح جاي طول النهار والناس ما يأمنوش على أولادهم وعلى ترعة فيها تعابين فهو يعني من ناحية ترعة فيها تعابين ومن الناحية التانية قطار ممكن آه، آه، ممكن يقتل الأطفال في أي وقت رعب وتقول لي بعت لسوزان مبارك علشان أقول لها حالتي تفتكروا كان الرد إيه والنتيجة إيه وبعتت لها إيه على فكرة أنا معايا الجواب اللي بعتته ومعايا الجواب اللي اتبعت لها من رئاسة الجمهورية في اليوم ده ومكتوب وخ... مكتوب م- مطبوع ومختوم بختم النسر من رئاسة الجمهورية وأنا هوريه لكم لكن المرة الجاية إن شاء الله لكن آه تعالوا نشوف آه يعني رئيسنا لما كان بيروح بس قبل ما يتبني له طبعا آه آه، الفيلا اللي في شرم الشيخ آه كان بي- بياخد استراحة كده في أحد الفنادق يعني عاملين له استراحة في الفندق تعالوا بس ن- نشوف الاستراحة دي كانت مكونة من إيه كتير جدا على فكرة ده ده غرف كتيرة بس أنا مش هجيبها كلها تعالوا نشوف رئيسنا لما كان بيروح شرم الشيخ كانوا عاملين له استراحة في أحد الفنادق شكلها عامل إزاي اتفضلوا أدي الاستراحة أدي المدخل شوفوا آه، كام آه، صالون على فكرة ده في فندق يعني الكلام ده الكلام ده يعني يدوب بس كده ايه يشم نفسه ويدخل آه، يغير هدومه ويطلع تاني ده اذا يعني قعد ليلة ولا حاجة شوفوا ال- الانتريهات داخل غرفة النوم شوفوا التحف وشوفوا النجف شوفوا ال- المنظر والألوان والمرايات والبلازما يا مكان فيها ممات دي غرفة النوم ولسه هتشوفوا الآن الحمام اللي كان في فندق يعني دي آه، يعني إيه استراحة المسافر يعني يدوب بس كده يستظل تحت شجرة هي هي دي الشجرة اللي بيستظل فيها أما بقى بيته فأنا مصمم إن إحنا يعني آه، يعني إن إحنا نشوفه بس بقى إيه ده لوحده خالص ودواريب وشوفوا الحمامات ده الحمام طبعا يعني دي حاجة بسيطة كده يعني ايه حاجة بسيطة خالص من ال شوفوا ترابيزات مذهبة كلها
سبحان الله العظيم. شوفوا المرايات شكلها سبحان الله العظيم
من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملك إلا قالوا يوم وهلكوا مهما نور طال شوفوا كام غرفة شوفوا غرف كتير بس أنا الحقيقة ف... فالمسألة آه، ده دي بس الاستراحة تخيلوا بقى القصور التانية هوريها لكم أنا هجيب لكم القصور ولازم تشوفوا إيه اللي كان بيحصل في هذه الأماكن أيوة السلام عليكم ورحمة الله أستاذ محمد من السعودية أهلا وسهلا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ وبركاته أمين حياكم الله الله يكرمك جزاكم الله على خير على على هذا البرنامج العظيم الله يكرمك أدعو الله أن يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله أمين نحن وأنت وأن يجعل كل ما تقدمه قناة الرحمة في ميزان حسنات من يعمل في قناة الرحمة ومن يشاهد قناة الرحمة أمين هذه القناة لا تنار بيوتنا أمين وهذا البرنامج يا شيخ أمين أتمنى أن يعاد ألف مرة الله يكرمك في جميع الأوقات التي تكون فيها فراغ في قناة الرحمة وأنا عارف إن فيها فراغ ولكن أتمنى أن تعرض هذه اللقطات للشعب المصري لأعضاء الحزب الوطني لأعضاء الناس اللي بيقولوا الإسلاميين هيخ- يخربوا البلد والإخوان هيخربوا البلد أتمنى أن يروا هذه اللقطات وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله أمين وأنتم يا سيدي جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم فضيلة الشيخ أمين وعليكم ورحمة الله وبركاته أبو محمد الله يبارك فيك والله إني أحبك في الله أحبك الله والله بارك الله في حضرتك وفي قناة الرحمة وفي القائمين عليها آمين بالذات يعني كل من له يد في قناة الرحمة بارك الله فيه آمين وبارك الله في عمرك يا شيخ آمين وفيك والله يعني حضرتك شايف القصور بسم الله ما شاء الله 38 مليون الله أعلم دولار ولا جنيه دولار حضرتك طب شوف 38 الدنيا اللي مليون هم دولار.
كانوا عايشين فيها والناس اللي هم فضيلة دلوك آه.
ماشي اللي هم دلوك زي آه، الله يتولاهم اللي هم دلوك في الرئاسه ماشي ويعتبر مسكين في الدوله ما يتعزوش ليه حضرتك من ال- الحاجات دي
سبحان الله سبحان يعني الله حضرتك بارك الله فيك والله اقسم بالله اني احبك في الله أحبك الله بارك الله فيك يعني المفروض حضرتك دي رسالة موجهة إلى كل اللي بيسمع قناة الرحمة وهم كثر يا ريت يبلغوا بس اللي هو قائمين على الدولة ماشي يشوف القصور دي يعني دي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت يتعظ منها يشوف ملايين الدولارات اللي اتنهبت من أموال الشعب المصري وهو برضه ما زال مصمم على- شايف علاء مبارك بيحط ايده على الكاميرا على ضريها حضرتك عشان ما تشوفونيش طب ما احنا شايفينك يكفي ما- اللي هو والدك ورا السجن واخوك ورا السجن والعدل اللي ما لم يقم العدل يعني آه، ما يسعش الواحد ان لا- غيره يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وبارك الله في قناه الرحمه وفي وفيكم.
فضيله الشيخ محمد حسان ومحمود حسان وربنا دائما يجعلهم نصرة للحق يا رب آمين يا رب العالمين وبارك الله فيك وفي وفيك.
القائمين على قناة الرحمة آمين.
وربنا يزيدكم علم وإيمان يا رب اللهم آمين آه، آه، أهلا يا أحمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ازيك يا شيخنا الحمد لله أنا عندي مداخلة صغيرة بس ها عندي مداخلة بس صغ- اتفضل صغيرة يا- اتفضل يا أحمد شوف حضرتك يا شيخنا هم كانوا في كس- في قصور دلوقتي هم في سجون
اه ما ما احنا هنشوفهم برضه هم في السجون دلوقتي يعني إن شاء الله وخلي الناس يعني اللي هي عندها بلاء تصبر و- ور- وربنا يرحمنا برحمته إن شاء الله امين يا احمد امين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا بالمره بقى قبل ما نسيب ال- ال- القصور و- تعالوا نشوف الدولارات الدولارات اللي كانت بت- بتتوفر وبتتحط تعالوا نشوف- هنشوف بس مبلغ بسيط خالص وهو 350 مليون دولار تعالوا نشوف ال- الجزء ده ممكن يبقى شكله عامل ازاي ع- لهذه الاموال المهربه 350 مليون دولار تعالوا نشوف دي أموال مهربة من هؤلاء الظلمة ده طبعا 350 فقط لكن تخيلوا بقى لو تلت... لو لو الكلام ده آه، اكتر من كده يعني 3 مليار ونص يبقى قد- قد كده 10 مرات تخيلوا بقى لو 35 مليار يبقى قد كده 100 مرة منظر ايه رأيكم عشان تعرفوا الم- الأموال المنهوبة قد ايه المنظر ده 35 350 مليون دولار بس يعني ح- م- يعني مبلغ متواضع بالمقارنة للي سرق ونهب من الشعب المصري لكن انا عايزكم بقى تدققوا النظر في اللي جاي بقى وهو بعد ما سكنوا القصور وشموا الزهور ووضعوا العطور تفتكروا هيبقى المنظر ازاي آه، عشان تعرفوا أن الله ليس بالظلام للعبيد لكن قبل ما ناخد مشاهدنا اللي جاية ناخد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا أخي حسين ازيك لك يا شيخ امين الحمد لله
الو أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته متشكرين قوي على الصور اللي بتجيبوها لنا الحلقه دي يا شيخ امين الله يكرمك والصور دي بنديها للناس اللي بتقف مع حسن مبارك في المحاكم وبنقول ده احنا ظالمينه
سبحان يعني الله الصور دي نداء للناس اللي واقفه مع حسن مبارك والمجلس العسكري والجيش اللي بنقول ده الناس الثوار هم اللي ظلموا حسن مبارك مم.
وان شاء الله لسه هيشوف عذاب وذل كمان حسن مبارك
ربنا ما بيظلمش حد على العيشه اللي كان بيعيشها للناس ولشعبه آه، يعني الراجل كان عادل وكان راجل حاكم بما يرضي الله وكان كل ما يطلع يقول له احنا قطاع وعايزين نمنع الخلفه وتنظيم الاسره تنظيم الاسره والواحد فيهم قاعد في 20 و30 فيلا وقصر زي ده فتعرف ان ده اخر الترايس زي ده ظالم وحرامي تعرف ان ده اخرته يا شيخ امين والله ما هو عشان كده عشان كده الواحد بيستغرب الناس اللي بتطالب مرة تانية بان اللي يمسك يكون تبع الحزب الوطني الديمقراطي او اللي يكون آه، ماسك في في ناس سابقه انا بتكلم على الفاسدين منهم عشان برضو نبقى واضحين وبرضو بستغرب جدا على اللي عاملين على الفيسبوك آه، حمله اسفين يا ريس اسفين على ايه ده لو تاسف 100 سنه مش هيكفي مش هيكفي ابدا الناس اللي ظلمهم وتعالوا نشوف نهايه الظالمين عشان نعرف ان الله ليس بظلام للعبيد تعالوا نشوف محاكمته وهو بيتحاكم ويا رب صوته يكون طالع لاني اتمنى ولو صوته مش طالع آه، آه، هطلعه لكم المره الجايه ان شاء الله عز وجل ودي من اهم الم- المشاهد عشان نشوف هم كانوا عايشين ازاي وبعدين حالهم الى ما صار تعالوا نشوف هو بقى هو بيتحاكم هو واولاده وبعد القصور اصبحوا ساكنين فين اتفضلوا هو هنا بي- بيقول المتهم محمد حسني مبارك يا مكان وبيقول له افندم وعلاء مبارك ايضا بيقول له آه، آه، آه، المتهم علاء محمد حسني مبارك بيقول له افندم بيواجهه بالتهم بيقول له انا ما عملتش حاجه وادي جمال مبارك طبعا رئيس مصر اللي كان يعني سبحان الله العظيم زي النهارده من من العام الماضي كان هذا الرجل آه، صاحب الصولة والجولة والدولة وكل قرار في البلد شوفوا ازاي الأب والأولاد منظر صعب صعب صحيفة فرنسية بتقول على المنظر بتاع مبارك ده هو بيقولوا لقد سقطت اليوم صفة الألوهية عن مبارك شوف المنظر سبحان الله العظيم تساوي ايه بقى قصور ايه و- آه، ودولارات ايه اديكوا شايفين الى ما صار امره كان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم وهلكوا مهما نور طال ظهوره نيلنا الدنيا حال
سبحان الله العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير آه، الفقرة دي احنا جبناها مع خلفية صوت لكن هي ليها صوتها وانتوا أكيد سمعتوها واللي ما سمعهاش احنا هنجهزها له قبل نهاية البرنامج يسمعها بالصوت والصورة عشان يعرف أن الله سبحانه وتعالى يبقى ويفنى كل شيء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آه بعد طبعا في المحاكمات وبعد ما اتقبض عليهم تعالوا نشوف بقى صفوة مصر وهم داخل السجن جمال مبارك علاء مبارك فتحي سرور جرانا كل كل هؤلاء الناس المغربي تعالوا نشوفهم وهم داخل السجن والله ما لا شماتة ده سرور ده فتح سرور داخل السجن الذي كان له يعني صولة وجولة في مجلس الشعب ويرعد ويزبد ويسكت وشوفوا هنا المجموعة كلها هنا المجموعة كلها سبحان الله العظيم دول مجموعة الوزراء اهو جرانا وسرور واظن ده يمكن اسماعيل الشاعر ولا مين هنا ده جمال ده علاء مبارك ال- بيصور تقريبا حاطط قلم سري ولا حاجة سرية بتصور عشان بيتهز كده وهو ماشي شوفوا بقى منظر علاء مبارك
يا مكان في هيتقرب الكاميرا قوي من وجهه شوفوا ازاي
من تراب سبحان الله العظيم والتراب وأدي علاء مبارك الذي كان وكان وغيره ما كان شوف ازاي في الدنيا ملكه سبحان الله العظيم إلا في السجن جعله يوم هلكه سبحان الله العظيم ثم انقضت تلك السنون وأهلها وكأنها وكأنهم أحلامه كأن الأيام وال وال وال والنعيم اللي كانوا فيه آه شوفوا ده أظن ده جيرانا أو المغربي شوفوا ماشي سبحان الله العظيم اتمشى طبعا في حديقة السجن والأرض شوفوا عاملة ازاي المقارنة طبعا ما بين ده وما بين قصورهم سبحان الله العظيم ماشي سبحان الله العظيم في الدنيا مال من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نور طال زهور نيلنا الدنيا حالي جاي لي سبحان الله العظيم آه، ده منظر احنا شفناه وشفنا الفرق بينهم هما الاثنين شفنا الفرق ما بين القصور وبين السجون وما بين الاملاك والاموال وما بين بدلة السجن البيضاء لكن المسألة بقى يعني بصراحة محتاجة نظرة عميقة ليه؟ القصور دي ايه اللي حصل فيها دلوقتي القصور دي دلوقتي موقفها ايه الاموال اللي بيلاقوها كل شوية دي أم- مش عارفين يرجعوها ليه مع ان في برامج بتقول ان الفلوس دي راحت بره وطلعت و... وحتى بعد الثورة في ف- فلوس وثروات طلعت من مصر وذهب آه، قصة يعني دقيقة شوية محتاجين ندقق فيها النظر عشان نعرف ايه اللي بيحصل حوالينا لكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أخ عبد المنعم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
صدق الله
وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس مم.
هذه الآيات يعني آه، ربنا ما نسيش حاجة في القرآن ما سابش حاجة لما جالها ما ترك من صغيرة ولا كبيرة لما إيه فسرها ووضحها لكن دول أخذوا يشرعوا دستو- دساتير ونسوا الدستور السماوي دستور ربنا سبحانه وتعالى ما كانوش عايزين يعملوا بيه قعدوا يغيروا ويعملوا وظلمونا وظلموا الناس وشردونا آه، حسبنا الله ونعم الوكيل ده يعني وتحياتي للشيخ محمد حسين وتحياتي لك وتحياتي لكل القائمين على البرنامج الله يبارك فيك آه، السلام عليكم.
خير كلمة المسلم يقولها حسبنا الله ونعم الوكيل لأن ممكن الظالمين الظالمون يتواطؤون يعني ممكن ظالم يتواطأ مع ظالم ممكن ظالم ينصر ظالم ممكن يخبي عليه ممكن ينصره ممكن آه، لكن الله سبحانه وتعالى فويل ثم ويل ثم ويل للظالم من قاضي الأ- من قاضي الأرض من قاضي السماء ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء سبحانه وتعالى وجل جلاله آه، معنا اتصال آخر أخ طلعت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا فضيلة وسهلا الشيخ أهلا وسهلا
الله يجزاه خير على ال- البرنامج الرائع ده ومشكورين وربنا يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله أمين
آه، أولا أنا أحد أبناء الأزهر مدرس قرآن كريم للأزهر
وطي التلفزيون من شوية من فضلك
ومقيم في السعودية حاليا آه، والله لي رسالة شيخ أمين أنا أحد أبناء قنا من مركز أبو تشي والعصبيات تقتلنا آه، يا ريت يعني بوجه رسالتي لأهالي قنا على وجه العموم وأهالي مركز أبو تشفى على وجه الخصوص أن اتقوا الله أن اتقوا الله أن اتقوا الله ويختاروا المرشح اللي يروا فيه أنه يتقي الله عز وجل ولا يرهبهم أقوال العلمانيين ولا أقوال أع- أعداء الدين وأوجه رسالتي إلى النصارى على وجه الخصوص أقول لهم لا ترهبوا ولا تخافوا فإن الله قال لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فنحن نوجه لكم هذه الرسالة أن الله هو الذي أمرنا بهذا ونعاملكم من منطلق ديننا والله وسوف تشهد الأي- الأيام كما شهد التاريخ من قبل على فعال المسلمين وعلى رجولة المسلمين وعلى شهامتهم فكونوا عند حسن الخل- الخلق يا نصارى مصر ولا تتبعوا الذيول من الغربيين وعملاء الداخل منكم فإنا نعلم أن فيكم شرفاء وفيكم رجال يعلمون معنى الوطنية ويعلمون معنى الكلمة ولا أطيل على حضراتكم وأخيرا إلى أهلي في أبو تشت اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله واختاروا من تروه مصلحا ولا تجروا وراء العصبيات لا هوارة ولا عرب فاتقوا الله فينا واختاروا من ترونه نبيلا فهناك أحزاب إسلامية حزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة والاثنان سواء وثيان فكلاهما يخدم الدين باذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا يا شيخ طلعت الحقيقه انا اضم صوتي لصوتك ان احنا آه، يعني ننهي مساله العصبيات وهكذا واحنا كنا قريبا في قنا وفي ابو تشت تحديدا آه، الحقيقه فعلا في عصبيات ده في واحد هناك آه، فرض نفسه بالعافيه واللي ما يختاروش ممكن يتقتل حاجه غريبه يعني حاجة في الكلام ده في الصعيد صعب واللي اصعب من كده الحقيقه في الصعيد هو القتل بيقتلوا يعني بتجيني رسائل كتير جدا و- و- واتصالات من مركز اسمه مرج- مركز ال- البداري من اسيوط في اخذ بالصقر وفي كده انا بقول لهم يا أخي اخواني يا اخواني احقنوا دماءكم ال- القاتل المقتول في النار النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما وطبعا بيحل محل السيوف ال- الأسلحة القاتل فالقاتل المقتول في النار قالوا هذا هذا القاتل القاتل هيدخل النار فما بال المقتول قا- قال كان حريصا على قتل صاحبه الق- قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق دي دي جريمة عظيمة جدا كبيرة كبيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل نفس بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار الصلح خير يا إخواني ودو- وانتوا اهل وانا سامع ان دي عيلتين آه، ع- يعني م- آه، عيله واحده فاسال الله سبحانه وتعالى انه ي- يصلح الحال يا رب وبالذات اخواننا في البداري ربنا يصلح حالكم ولو عايزين اي صلح احنا مستعدين نروح لكم لحد عندكم عشان نصلح بينكم معانا اتصال من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم يا شيخ امين اهلا وسهلا اخ كثير آه ايوه اخي كثير اخبارك يا اهلا شيخ امين اهلا اهلا وسهلا حياك الله يا شيخ امين اهلا بيك آه، وبشكرك على البرنامج الجميل بتاعك آه، وربنا يحفظكم ويثبتكم على الطريق الصحيح ان شاء الله و...
آمين.
وسلام الشيخ محمد حسان والكل الكائمين على القناه امين وانتم
السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، في اتصال اخر اهلا وسهلا يا حاجه فاطمه
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ازاي صحتك يا شيخ امين الحمد لله ربنا يبارك فيك امين وانت شكرا على ال- على الحلقه الجميله دي الله يكرمك بقى كل الخير ده يا شيخ امين والاصول دي كلها كانوا عايشين فيها من دم الشعب الغلبان المسكين المصري اللي مش لاقي اللقمه ياكلها في ناس ما كانتش لاقيه اللقمه زي ما حضرتك بتقول ولا اوضه تسكن فيها كل ده كانوا عايشين في خيرنا وكمان ما كانوش مقتنعين ولا شبعانين حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومفتري وربنا بيمهل ولا يهمل والله ربنا بيمهل ولا يهمل وقليل عليهم اللي هم فيه ده والله من دم الشعب الغلبان المسكين والله يا شيخ امين من دمنا ده حسبي الله ونعم الوكيل عايزه اقول لحضرتك حاجه انا من ساعه ما اتقبض على عصابه ال40 حرامي دول علي بابا وال40 حرامي بتوعه انا بقول عليه ابو لهب وام جميل حرام عليا لما بقول عليهم كده حرام لما انا مسمياهم ال- اللي هم زي يعني معلش واحنا بنقول على ال- يعني ما تقولوش على المسلم كافر دول ما خد يعني اكتر من الكفار متهيألي يعني زي قارون وزي ام لهب وام جميل وابو لهب حرام والله حرام الظلم ده والله العظيم يا شيخ امين ربنا يبارك فيك يا ابني الف سلام
جزاك الله خيرا يا حاجه فاطمه بس الحقيقه هو برضه آه، يعني ابو لهب ده كان آه، كان آه، يعني اكثر واحد يعني في في قريش آه، فعشان كده يعني ايه هو في طبعا فرق بين الاثنين بس هو آه، الحقيقه آه، يعني هو اخواني في الكنترول بيقولوا احنا عايزين نعرف مين ام لهب دي هي ما كانتش اسمها ام لهب كان اسمها ام جميل وزوجها كان اسمه ابو لهب لانه كان لحيته ووشه احمر فكنت لما تشوفه تشعر ان هو آه، شعله من اللهب آه، معانا اتصال اخر السلام عليكم سبحان الله الاتصال انقطع آه، فطبعا هي ال- فعلا المشكله آه، المشكله انهم ما كانوش داريين بالفقراء خالص و- وللاسف الشديد احنا كان معانا والله فقرات تانية فقرات بتتكلم عن الفقراء في مصر و- وحالهم عامل ازاي آه، وفقرات عن بقى القصور لقوا في- لقوا فيها ايه سواء كان في مصر او بره مصر في تونس لقوا فيها ايه والفلوس بتستخبى ازاي وبيحطوها ازاي وبيهربوها ازاي المره الجايه انا هجيبها لكم خلوا آه، بالكم من المساله دي لان للاسف الشديد آه، واضح ان احنا قصرنا في اكتشاف هذه ال- المخططات ل- ل- لفتره بعيده معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله ازيك يا شيخ امين اهلا وسهلا يا اخت فاطمه السلام عليكم آه، عامل ايه يا شيخ امين اهلا يا فاطمه ازيك
احنا جد... دلوقتي حسني مبارك كان الاول كان بيعاملنا وحش احنا دلوقتي احنا اللي هنعامله وحش وهنروح له السجن وهنضربه بالجزمه كمان هو هو كان بيعاملنا وحش احنا نعامله وحش لما هو كان بيعاملنا احنا نعم دلوقتي البيوت بتاعته احلى من بيوتنا دلوقتي الفلوس اللي هم كانوا سارقينها دلوقتي طب هم بيعم- بيعاملونا ليه كده يعني
عشان هم ظلموا عشان هم ظلمونا احنا نظلموا زي ما هم ظلمونا ما هو احنا لو خدنا لو خدنا حاجتهم مش احنا يعني الحكومه ال- ال- الطيبه اللي جايه لو خدت الاموال دي واديتها للشعب مره تانية مش هتبقى ظلم يبقى هو هو هم ظلمونا بس احنا لو خدناها مره تانية واديناها للفقراء والمساكين مش هنبقى ظ- ظلمناهم لا ده جزائهم الص- السليم يعني طيب يا فاطمه آه، واضح ان الاتصال انقطع والحقيقه آه، يعني اخواننا في بلدان اخرى نجحوا وهوريكم المره الجايه نجحوا ازاي وهوريكم المره الجايه ايضا الفلوس اللي لقوها اللي لقوها في القصور آه، ال- ال- اللي طبعا فر منها اصحابها وكانوا بيلاقوا فيها ايه والخطابات اللي موجوده فيها والجواهر والحاجات ده اهي آه، سبحان الله العظيم آه، وعلى فكره في ناس برضو من اخواني طلبوا انهم يشوفوا آه، فقرات زي آه، زي الاسد اللي كان بيموت معرفش استاذ محمد جهزها ولا ايه الموضوع آه، هي في اخر ال- في اخر ال- الفقرات ده اهي لو جاهزه بس استاذ محمد يا ريت آه، نعرضها آه، اخر الشريط ان شاء الله عز وجل يعني يبقى يبقى لبينا حتى ولو جزء بسيط من آه، من من مطالب آه، اخواننا المشاهدين والمره الجايه انا اعدكم ان شاء الله عز وجل هتكون حلقه فعلا آه، تستحق المشاهده ان شاء الله هنشوف فيها الظالم بقى لما خرج و و و وكان في ناس حريصين على ارجاع الحق لاهله رجعت ازاي الحقوق دي وراحت فين وعملوا بيها ايه وازاي ان ربنا وفقهم وعرفوا ازاي هؤلاء الظلمه بي- بي- بيخبوا فلوسهم وحريصين على ونشوف بقى المخابئ السريه جوه القصور دي ونشوف كم الاموال اللي موجوده حاجه فظيعه جدا آه، يا ترى يا استاذ محمد آه، ممكن ناخد فقره الاسد ولا ايه آه، طيب واضح ان ان احنا هنعرضها المره الجايه ان شاء الله آه، مع بعض باذن الله عز وجل في الحلقه القادمه بعنوان آه، منسيون ولكن آه، هن- هنكمل حلقتنا النهارده المره الجايه ان شاء الله عز وجل كم تركوا وهنكمل في المنسيين بقى المنسيون نشوف الفقراء والضعفاء دول وصلوا لحد فين من الغنى والسطوة والسيطرة والسلطة و... و... وكيف كانت حياتهم وبعدين ايه اللي حصل لهم بسبب الظلم والفساد وبسبب الفقر والضعف والأمراض اللي أصابت هؤلاء الضعفاء ونعمل مقارنة ونشوف يا ترى اللي حصل لهم ده كانوا يستاهلوه ولا لا أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله انتظرونا إن شاء الله عز وجل وجزاكم الله خيرا وما تنسوش بقى في الانتخابات القادمة تأيدوا إخوانكم من ال- من من الصالحين سواء كان حزب النور أو الكفاءة من حزب الحرية والعدالة أو آه، إخواننا في الأصالة والفضيلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع قفوا مع إخوانكم وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر الجميع وأسأله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا ويجمع صفنا ويقوي عزمنا ويصلح أمرنا ويولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في مصر وسوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله أستودعكم الله ولا تنسوا غدا الصلاة والسلام على النبي عليه السلام بكثرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل